الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون النهاردة عيد الأم الناس كل ما الواحد يمشي في كل مكان يسمع عيد الأم عيد الأم مناسبة يعني يوم في السنة الناس بتفتكر بيها الأم احنا ديننا بيقول لنا ان احنا نفتكر الأم كل لحظة وكل ثانية آه، بندعي لها في كل ركعة في كل صلاة يعني أنا شخصيا اليوم ده بيكون اليوم ده تحديدا بيبقى يوم من زمان عندي صعب جدا لأن أنا يعني يمكن آه، الله يرحمها والدتي متوفية من 20 سنة وأنا يعني لسه في بداية حياتي فاليوم ده بيأثر فيا ولكن أنا الحمد لله من فضل الله في كل ركعة في كل قيام ليل في كل صلاة في كل عمرة لازم أعمل لها عمرة ويكون ليها من من وقت نصيب آه، بيتزامن ال- اليوم ده آه، مع كلمة بدأت يعني آه، ترنو إلى الأذهان وإلى الأسماع آه، محدش آه، التفت إليها كثيرا هي وثيقة مناهضة العنف في الأمم المتحدة ضد المرأة وكان في وفد من مصر بيكون آه، بيمثل مصر آه، من آه، السيدة مساعد رئيس الجمهورية ل- للشؤون السياسية باكنام الشرقاوي والسيدة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة آه، انا عايز اقول لهم ان قبل ما تتكلموا او حد يدينا نصايحه او وصاياه آه، ازاي احنا نعامل الام والاخت والابنه آه، انا عايز اقول لهم ان احنا ديننا نصحنا بده ديننا علمنا ده آه، احنا مش ممكن نستقي تعليماتنا ومش ممكن نستقي آه، النصايح مش ممكن نستقي القوانين من الغرب ال- القوانين اللي موجوده جوه ديننا في عقيدتنا في قرآننا في مصحفنا هي دي القوانين اللي احنا لازم آه، تكون آه، منهجنا وهي دي القوانين لازم تسن حتى تكون النبراس والهدف اللي احنا آه، بنسعى ليه وبنلتزم بيه وبنكون آه، آه، يعني آه، بنعتبر هو ده المرجعية الأولية للقوانين لكن الأمم المتحدة عمرها أبدا لن تكون هوضح لحضراتكم كل حاجة آه، أنا عايز بس أقول إن آه، آه، بمناسبة عيد الأم أنا حضرت آه، يعني كلمتين لأمي الله يرحمها آه، تعبر يعني آه، عما يجول في قلبي وفي صدري يمكن ال- المشاعر اللي بتبقى موجوده في اليوم ده م- تحديدا بتتعب اللي ملوش ام لكن انا هقول الكلمتين اسالوا امي اسالوا همي اسالوا ساعاتي احزاني وخلجاتي اسالوا شعري عبراتي ودمعاتي اسالوا حبيبتي رفيقتي اسالوا صديقتي وحياتي اسأله من أغلى منك يا أمي أنت عندي أغلى من حياتي اسأله ريحها وطيبها عطرها وأثرها اسأله الأيام العواتي من أكثر النساء أحب أحب أمي التي أغلى من حياتي احنا الحمد لله رب العالمين علمنا ديننا ان احنا الام عندنا اغلى حاجه الام في كل لحظه وفي كل نفس وفي كل آه، استشعارنا للحياه احنا بنحب امنا لكن ال- للاسف ان احنا البعض بيجري ورا البدع آه، الام هي ال- ال- اللي ربت وهي اللي كبرت المراه في حياتنا هي الزوجه الزوجه الحنينه الزوجه الطيبه آه، آه، يعني ليها مكانه آه، من في القلب انا شخصيا يعني ببعت رساله على الهوا لزوجتي والحماتي والخالاتي وال- والاخواتي وكل الدنيا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وكل اللي شايفيننا كل سيده فاضله وابنه فاضله بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ده تكريمنا للام والاخت والابنه في الاسلام آه، يمكن آه، انا عايز اقول آه، ان ان الاسلام لما آه، آه، يعني آه، قبل ان ياتي الاسلام السيده او المراه في المجتمع ما قبل الاسلام كانت لا ترث كانت تسبى في الحروب كانت تعامل معاملة كأنها تراث أو عقار كانت تملك وتباع و... آه، ويتم التعامل معها حتى لا يؤخذ رأيها في جوازها ولا يؤخذ رأيها في أي أمر كانت يعني تقريبا هي والجماد سواء جه الإسلام ادالها حق الإرث ادالها حق المهر وحق أن تؤذن في زواجها ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وقال ان هو يعني لازم يكون فيه الاحسان للام ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن يعني مساواه الرجل للمراه في البر آه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض دي كلها طبعا الواحد لو قعد يسرد ويقول الايات اللي بتؤكد على حق المراه في آه، يعني ال- ال- الامور اللي وردت في الشريعه الاسلاميه لحق المراه ومكانه المراه في ال- في الارث وفي التملك وفي الشخصية المستقلة وفي الشورى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما يعني كان اتفق مع المشركين على ان هو يعود في العام القادم فطلب من الصحابة ان هم يعني يخلعوا لبس الإحرام فرفضوا فدخل على على الستين أم سلمة وقال لها هلك الصحابة يا أم سلمة فقالت له أشارت عليه انه يحلق هو ويذبح هو وينحر وهم لما خرج عليهم بهذا المنظر فعلوا مثلما فعل هنا الإسلام حتى ادى المرأة حق المشورة آه يعني طبعا وفضل السيدة خديجة على الأمة وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم آه أمر لا ينكر فضل السيدة عائشة ونقلها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر المرأة عندنا احنا في ديننا ربنا سبحانه وتعالى كرمها أكثر من أي آه يعني دين آخر وأكثر من أي وثيقة أخرى وأكثر من أي يعني هيئة من هيئات المجتمع المدني اللي بيتغنوا بيه انا عايز بقى ابتدي يعني كانت مقدمة لازمة لان الموضوع اللي اقوله لحضراتكم وهنقله ليكم دلوقتي هو موضوع خطير وللأسف المواضيع الخطيرة بتدخل بتتسرسب دون ان تدرك الى ان تنتج اثر خطير على الارض وعلى الواقع اللي بيحصل بعد ما بتنتج الاثر كوارث ابتدت بقانون الاحوال الشخصيه والتعديلات اللي حصلت فيه ابتدت تدخلات المجلس القومي للمرأة من لحظة إنشائه وهحكي لحضرتكم تاريخ نشأته وظروف نشأته لأنها مهمة إيه اللي حصل يحصل إن يطلع المجلس القومي للمرأة يتدخل في التشريعات تؤدي إلى خلل في البنية المجتمعية أدت إلى زيادة حالات الطلاق أدت إلى كارثة كبيرة جدا بيعاني منها المجتمع المصري بنسبة كبيرة جدا وهي مشكلة الأب غير الحاضن اللي ما بيستطيعش يشوف ولاده والأب ده لو توفى جد الجد والجدة اللي هم أولاد هذا الأب الحاضن ما بيشوفوش الأحفاد بالمرة إيه اللي بيحصل إيه الهدف من التشريعات دي تقطع عرى الأسرة المصرية اللي كانت أهم حاجة بتميز هذا المجتمع أنا عايز أقول لحضراتكم ناس كتيرة بتسأل الثورة أثرت في سلوكيات الناس أيوة القوانين اللي حصلت والمحاكي اللي حصلت أخرجت سلوكيات ما كانتش من سلوكيات المصريين دي كلها أمور مقصودة وليست أمور عبثية أنا بقول لحضراتكم مؤامرات تحاجب الخباء بتوصل بعد 10-15 سنة شكل المجتمع بيكون مختلف عن سابقه ليه؟ يعني أنت لما تبص في السبعينات كانت كلمة طلاق دي كلمة كبيرة جدا النهاردة بقت كلمة سهلة لما تبص في السبعينات كانت مفيش حاجة اسمها ابن يتربى بعيد عن أبوه وأمه أو يتربى النهاردة يعني أظن قدام حضراتكم دي كلها فكرة تشريعية بينبتها أعدائنا للأسف في بعض أبنائنا وهم يبتدوا يحركوها سواء بقى في مجلس قومي هنا أو في جمعيات مجتمع مدني وللأسف المشرع اللي هو مجلس الشعب اللي احنا بنختاره آه للأسف بيرضى خلال احنا كنا بنقول يمكن بعد الثورة الكلام ده يتغير كنا بنقول يمكن بعد الثورة هنشوف فكرة مجلس قومي يعني يتفق مع الشريعة وعشان كده يعني كنا آه بنقول الإسلاميين الإسلاميين لكن للأسف آه كانت ال ال ال الاختيارات للأسف ما كانتش على الصح لان طالما بقيت هذه الامور الخطيره اللي بتمس اللبنه الاولى للمجتمع وتترك يبقى اكيد ان الاثر اللي احنا ارتضيناه من اختيار هذا المجلس التشريعي او هذا المجلس الشورى اكيد فيها خطا لما يقبل ان يكون في وفد بيمثل مصر ويرجع بوثيقه بالشكل ده طبعا الموضوع خطير انا هحكي لحضراتكم عشان حضراتكم تشوفوا التوصيات اللي جت في الوثيقه خدوا بالكم التوصيات دي اللي بيمضيها او بيقبلها بيبتدي ياخد المعونات والمعونات دي بتكون بهدف تنفيذ التوصيات والتوصيات دي امريكا او او الدول اللي بتدينا التوصيات دي يعني انتوا حضراتكم تتخيلوا هي عايزانا الخير ولا عايزانا غير الخير انت حضرتك كل وانت قاعد كده بتسمعني فكر الوثيقه دي خارجه من الامم المتحده يعني امريكا لو احنا وافقنا على الوثيقه دي هنبتدي ناخد فلوس عشان نصرف على تطبيق الوثيقه دي على ارض الواقع يبقى قبل ما انا اقول اللي هقوله دلوقتي وهي كارثه يعني قبل ما انا اقوله اللي هقوله دلوقتي ده انت حضرتك متقبل ان امريكا هتكون بتدفع فلوس لينا في مصر بالدعم المجلس القومي والدعم برامجه للمرأة علشان يخرج هذه التشريعات للنور باجل الخير لينا ولا باجل ايه طيب اول حاجة وردت في الوثيقة منح الفتاة كل الحرية الجنسية على طول يعني ايه كل الحرية الجنسية يعني تختيار ال ال ال ال ال ال جنس الشريك وطبيعته تمام مع رفع سن الزواج يعني يعني احنا كنا اصلا احنا ما ينفعش ان احنا نحدد سن الزواج مثلا آه، بسن م- لا اللي هو عايزين يرفعوه ل 21 سنه 22 سنه عشان تبقى في مشكله عنوسه عشان تبقى في اباحيه جنسيه عشان نوصل لمرحله انا بقول لحضراتكم المواضيع دي لازم تكون آه، يعني بعد الثوره بتدرس بعنايه وبتدرج بعنايه ولا تترك آه، ل- ل- للبعض اللي ممكن يكون ليهم فكر متحرر او طريقه آه، اخلاقيات معينه او تربيه معينه هم يرتضوها لنفسهم طب احنا ما نرتضهاش لنفسنا ديننا ما بيقبلهاش لينا اللي احنا بنقوله دلوقتي في مو- في م- في منتهى الخطوره يحتاج تدخل حقيقي من الدوله يعني يحتاج تدخل حقيقي من رئيس الدوله يحتاج تدخل حقيقي من رئيس الوزاره يحتاج تدخل حقيقي من مشايخنا لان اذا تركت القوانين اللي فاتت قوانين يعني آه، السابقه التي ادت الى الى تمزق المجتمع وما خدناش بالنا اعتقد بقى لازم جه الوقت اللي ناخد بالنا آه، الامر الثاني اللي ورد في وثيقه مناهضه العنف ضد المراه توفير وسائل منع الحمل للمراهقين والمراهقات وتدريبهم على اساليبها مع اباحه الاجهاض آه، للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسيه والانجابيه. لما اتاخر سن الزواج ل 23 سنه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل يعني آه، ممكن يحصل اباحيه زي ما احنا شايفين وطبعا انا هقول لحضراتكم تمهيد ليها لما لا يعني آه، البرامج اللي شغاله اليومين دول صناعه نجوم والنموذج العربي وال- وال- والحاجات دي كلها خلوا الشباب هدفهم ال- ال- الغنى وهدفهم التمثيل هدفهم يقف قدام الفنان وقدام المطرب دي آه، ممكن تكون رغبة واحد احنا ما بنحجرش على فكرة حد بس تخيلوا لما تكون ده كل حياة واحد عايش لده احنا ما بن- مش اوصياء على حد لكن هم بيوجهوا التوجيهات في الاتجاه ده خلوا الشباب عندهم رخو ضعف هوان معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ المستشار الله يخليك ازيك يا باشا الله آه، يبارك هو سيادتك آه، بالنسبه لل يا ريت اشوف سيادتك بكره مع الضباط المسلحين في مديريه عابدين زي ما قابلنا سيادتك كده في في ال- قدام السفاره الامريكيه يا ريت اشوف سيادتك بكره مع الضباط المسلحين دي حاجه انا بس عاوز اربع طلبات لرئيس معبد المرسي انت حضرتك انت حضرتك بتقولي عايزني انا اعمل ايه يا فندم معلش انا مش سامع تيجي اه تيجي معانا مع الضباط المسلحين في ميدان عابدين بكره مليونيه للضباط المسلحين حاضر ان شاء الله اه ب- في اربع طلبات بس للرئيس معبد المرسي آه، قبل سيادتك ما اختم معاك ممكن امم آه، اول حاجه سرعه تطبيق شرائع السماء فورا زي ما هو وعدنا هو وعدنا سرعه تطبيق الشرائع الاسلاميه ال- دي, دي حاجه الحاجه الثانيه كمان ع- هو وعدنا في وزاره اللي هيجيب شغل القران وحتى الان لما جاش الحاجه الثالثه مسلمات المحتجزات في الكنائس لغايه دلوقتي ما حدش بيسال عنهم 250 واحده ومنهم كاميليا مم.
لغايه دلوقتي ما رجعوش لسه وما طلعوش ماشي مم.
ال- الحاجه الرابعه ال- 23 واحد من ال- ال- الاخوه المسلمين المتدينين سياسيين لغايه دلوقتي محتجزين في سجن العرب بلا تهمه مفيش تهمه لهم اللي بقى له 10 واللي بقى له 15 واللي بقى له 6 واللي بقى له 5 ومفيش تهمه لهم حتى مم.
الان ال- الحاجه الت- ال- ال- كمان آه، يجب يقطع العلاقه يطرد السفير الفر- المالي والفرنسي وال- والسوري ومشكلين يا فندم والسلام عليكم
انا بشكر حضرتك آه طبعا يعني ن- نستكمل لان الموضوع ساري ومهم ان انا اوصل الرساله كامله لحضراتكم آه لما يوفر وسائل منع الحمل ويوفر الجو المصاحب آه X Factor آه Arab Idol آه، مش عارف برنامج ايه ويبقى الولد كل تركيزه انه عايز يعمل application ويطلع في البرنامج ويطلع يقابل المطرب والفنانه ويبقى مطرب ويبقى ممثل ويدخل في الزخم ده والناس قاعده كل يوم تستنى البرامج دي ده توجيه اعلامي وتوجيه آه، آه، تشريعي للشباب ان احنا بناخدهم في ناحيه تانية خالص نسوهم ابسط ابسط ملامح ال- ال- العقيده والدين وبعدوهم عن العقيده خالص خدوهم ناحيه تانية خالص ناحيه الدنيا و- و- والموضه والازياء والاشكال ايه اللي هيحصل؟ هيبقى حاله من حالات الخوار والضعف احنا بنحط ولادنا بيها بايدينا وبنساعد بانتشار هذه الامور للاسف دون ان نعي دون ان ندرك آه، طبعا في برنامج تاني اللي هو بتاع الشباب والمش عارف اللي, اللي بيختاروا من بينهم بيقعدوا مع بعض في مكان واحد يعني كلها حاجات انا انا للاسف انا فوجئت ان البرامج دي الفتره اللي فاتت بتشغل حيز كبير جدا آه، آه، من عقليه الشباب اليومين دول دي كارثه احنا بنمر بكارثه كبيره جدا لازم تكون في فكر توع- توعوي لمجابهه ومواجهه الامور دي الامور دي في منتهى الخطوره انا بقول لحضراتكم دي امور في منتهى الخطوره وللاسف هي عماله تدخل بالتدريج الى ان تخللت داخل الاعماق ترسخت اصبح الواحد كل حياته آه، م- مفيش غير انه يتفرج على ال X Factor والعرب آه، Idol والكلام ده آه، آه، معنا الحاج سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم وتقبل منكم سيادة المستشار الله ممكن أقول حاجة ودي حاجة
كل سنة ثانية وكل الأمهات بخير وسعادة وأيضا الآباء ورحم الله الأموات الأمهات الأموات وغفر لهم وعطر مثواهم وطيب ثراهم ورزقنا الله وإياهم شفاعة وصحبة مصطفى برحماه وعايزة أقول الالتز- الالتزام والامتثال للقانون والقضاء الرباني سبب كل كمال وجمال ورقي في كل زمان ومكان ولن تجد المرأة أما كانت أو غير ذلك إلا التكريم والرقي والعدل وكل خير وطيب والله في الإسلام فقط النقطة الفارقة اختلاف النوع وبالتالي كانت هناك اختلافات في الحقوق والواجبات ونحن سعداء بقانون عدل الله والعدل كل العدل أنه لا فرق في الق- في العطاءات الإيمانية بل المعيار قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتاريخ يشهد أن هناك نساء فضليات علمنا رجال كرام أبعد هذا تكريم وغيره كثير فالحمد لله شكراً.
على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة شكرا بشكر حضرتك على المداخله جميله معانا ام محمد من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
مرحبا سيد المستشار الله يبارك آه، ب- آه، بعد إذن حضرتك أنا عايزة بس ممكن بس صوت حضرتك أيوه بالنسبة حضرتك لل... لوثيقة العنف ضد المرأة لا انا صوت حضرتك مش واضح لي قوي ممكن استنى تعالي خالص حضرتك طب حضرتك كده كويس اه اتفضلي طيب بعد إذن- آه، ب- يعني أنا كنت عايزة بس أوجه كلمة للسيدة ميرفت التلاوي اللي هي رئيسة مجلس حقوق المرأة عايزة أقول لها إن هي ما بقتش تمثل النساء المصريات خالص لا هي ولا التابعات ليها لان هم كان المفروض كان يعني انا بقول ناشد رئيس الدكتور محمد مرسي ان هو يغير مجلس حقوق يا اما يلغيه خالص لان هو احنا مش حاسين بيه باي تاثير اللي بصراحه النساء مصر خالص نهائيا يعني الا اللي هم المجموعه اللي هي تخصهم انا انا انا بعد اذن حضرتك انا انا ه- هتكلم دلوقتي على قانون المجلس القومي للمراه لان ده امر ربنا يبارك لحضرتك انت لمست الوتر انا لازم الموضوع ده يتحس- يتحسم الموضوع اصبح في منتهى الخطوره اصبح يتم ت- يعني آه، آه، تسرب التوصيات اللي بينتج عنها تشريعات آه، تتخلل من بين اصابعنا ومن بين آه، يعني آه، آه، بت- آه، آه، عقولنا وتفكيرنا بصوره وباخرى بتصل في النهايه انها بتبقى تشريع على ارض الواقع فربنا يبارك في حضرتك انا بشكر حضراتكم جدا على المداخلات دي آه يعني انا هكمل لحضراتكم التوصيات عشان حضرتك تشوفوا ال ال ال ال ال ال ال احنا بنتكلم في ايه يعني الموضوع آه مساواه الزانيه بالزوجه ومساواه ومساواه ابناء الزنا بالابناء الشرعيين مساواه كامله في كل الحقوق طبعا معروف يعني ان ان ان لو وصلنا بقى للمرحله دي دي كده تبقى ال- الايه يعني آه، نهايه هذا الامر ونهايه هذا المطاف ان احنا وصلنا للتشافي ان احنا مجتمع اوروبي بالظبط وصلنا لمرحله الهوان طبعا التوصيات دي للاسف تم التوقيع عليها عشان حضراتكم تبقوا عارفين في الامم المتحده والرضا بيها آه، هم لما جم السفيره بتنكر انها يعني آه، فيها بال- لا أنا- انا شفت النسخه بالعربي وبالانجليزي وشفت الترجمه الموضوع يعني داخل داخل توصيات هي توصيات هي تحت مسميات العنف على فكره التوصيات كلها بتبقى يعني ان ان اللي تم آه، تحت آه، آه، يعني علاقه بصوره معينه آه، دي لازم تاخد حقوقها ودي تعتبر انها آه، ما ارتكبتش ده لوحدها ما غلطتش فاللي يعني المسوغات او الم- او أو المبررات آه، بالمعنى اللي كان مكتوب بيه الوثيقه آه، ب- ب- بتسوغ بهذا المعنى هل ده هو اللي هيكون مقبول عندنا انا بحط قد حضراتكم في الصوره عشان حضراتكم تشوفوا المؤامرات اللي بتحاج بهذا الوطن وبالامه العربيه والامه الاسلاميه وللاسف احنا بنقبل ده وللاسف احنا بنبعت مندوبين بعتنا مساعد رئيس جمهوريه وراحت هناك واتكلمت على معاناه المراه الفلسطينيه ودي مشكله تانية انا عايز اقول ان مش- مش عيب ان حضرتك تتكلمي على معاناه المراه الفلسطينيه بس هم طالبين الوفود في الاجتماع ده عشان يتكلموا على التوصيات ده هم ما بيتكلموش على ان المراه في فلسطين ب- طب ما المراه في دلوقتي في سوريا بتقتل طب ما هو كانت المراه في العراق بتقتل- بتقتل هي القصه انت بتتكلمي في اتجاه هم داخلين بتوصيات معينه فحضرتك يعني مع ان حضرتك استاذه علوم سياسيه وعارفه ان الخطاب لازم يكون يعلم ويصل الى علم المخاطب بالقدر اللي هو بيستوعبه او بالقدر اللي هو جاي ورديء اللي هي الاجنده بتاعه الاجتماع كانت التوصيات دي انت حضرتك رايحه بتتكلمي على معاناه الشعب الفلسطيني كويس احنا كلنا مع الشعب الفلسطيني وما بنقولش حاجه بس برضو احنا كلنا مع مع الشعب المصري وقبل اي حاجه الشعب المصري وقبل اي حاجه الامه الاسلاميه التوصيات دي هتضر بالامه الاسلاميه مش مصر بس وبالمرأة الفلسطينية وبالمرأة في تونس وبالمرأة في ليبيا يعني التوصيات دي لو تخللت إلى الأمة الإسلامية هتؤدي لكارثة مش ممكن ان يكون ده الادراك اللي احنا رايحين عليه هو في اجنده موجوده احنا حدنا عن الاجنده واتكلمنا في حاجه تانية هم التفتوا عن اللي انت حضرتك اتكلمت عليه وما اهتموش بانك بتتكلمي في اتجاه تاني خالص آه آه معانا السلام عليكم معانا اتصال عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا استاذنا العزيز الله يخليك والله يا فندم كنا عايزين نفعل الموضوع الخطير اللي هو موضوع الشيعة نفعله عن طريق مجلس الشورى لأن موضوع الصوت بس أنا الصوت بعد إذن حضرتك بقول لحضرتك كنا عايزين نفعل الموضوع الخطير اللي هو موضوع دخول الشيعة عندنا والانفتاح السياحي ما بيننا وما بينهم لأنه ده موضوع خطير جدا حضرتك واضح الصوت
تمام تمام اه وده حضرتك للأسف من ضمن يعني إيه تراجع الاقتصاد عندنا ومن ضمن انتكاستنا للأسف لأن الحديث القدسي بيقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب واحنا للأسف بنحط إيدينا في إيد ناس بتحارب أولياء الله يعني بتحارب إخواننا في سوريا وبتحارب إخواننا في العراق وبتساعد اليهود ضد إخواننا في فلسطين فإزاي معلش حضرتك هيأتينا خير وهيأتينا اقتصاد إزاي طيب.
لازم نفعل الأمر ده انا بجدية.
اوعد حضرتك يعني وعد ان شاء الله انا كنت قاطع شاكر جدا والله لحضرتك يعني انا عارف ان حضرتك ما تاخرش عن اي خير والله انا حضرتك انا هذا الامر اولا احنا عملناه قبل كده وانا باكد ان احنا كنا طلبنا من مجلس التشريع ان يكون في قانون آه، بيمنع آه، سب الصحابه وقال البيت ولكن للاسف للاسف احنا دايما بننادي في في في ناس آه، للاسف يعني انا انا زع... يعني انا حزين ان انا بتكلم عليهم كده للاسف لكن هم خذلونا واحنا لازم طالما هم خذلونا ما نتكلمش عليهم الا بكده لان انا بصراحه الامور إحنا دخلت في عايزين منعطف نفصل خطير الموضوع بالكليه لان لان لا بس انا شايف الصوت يا جماعه مش واضح عندي ممكن اتفضل.
الصوت كده انا بقول لحضرتك احنا عايزين نفصل الموضوع بالكليه لان والله ما هياتينا خير من عند الله الا ب... ب... بهذا الامر بالاخص لان هذا الامر انا بشكر حضرتك يعني الدستور ده كان نفسي بدل ما بتنص فيه على حق اليهود في الاحتكام لشرائعهم كانت نص فيه على تحريم وتجريم يعني يعني احنا خلينا كل حاجه في وقتها ان شاء الله بس انا حاططها في حسابي ان شاء الله لان طبعا لما يروح وزير السياحه لايران ويشجع السياحه الايرانيه ويشجع السياحه آه، اللي هت يعني فعلا هتكون بتستهدف الامن القومي ال- ال- ال- للامه الاسلاميه كلها في عقيدتها مش في ارضها في عقيدتها انا بقول لحضراتكم احنا بنضرب من كل ناحيه واحنا مش حاسين احنا احنا للاسف احنا بنبص للمواضيع اللي هي بتخبط في الوش مره واحده لكن لا هي بيكون ليها متخللات وسوابق واجراءات بت... وتمهيد لكل الح... الحاجات دي لكن احنا ما بنستشعرهاش احنا للاسف لا نستشعر المصيبه اللي عند حلولها فعلا و... وال... و... و... والاذان ب... بتحقيقها ولكن المقدمات بتاعت هذه المصيبه لا ندركها انا بقول لحضراتكم النهارده في اللي ب- الموضوع اللي بقوله لحضراتكم موضوع في منتهى الخطوره و- واشهد الله سبحانه انا ببرأ نفسي انا ب- لا املك غير ان اقول لا املك غير ان اقول انا انا لا انا في مجلس الشورى ولا انا في مجلس الشعب ولا انا في الحكم ال- اللي اللي في الحكم هو اللي هيتسال عن هذا الامر قدام ربنا سبحانه وتعالى طيب انا بس عايز يعني طب استاذ طارق اتفضل ازيك يا استاذ نزاف حياتك الله السلام يبارك عليكم هو الموضوع حضرتك في منتهى الخطوره بس انا شايف ان اللي اخطر منه واللي حضرتك يا ريتك تركز عليه برضه مساله المجلس القومي للمراه ده على اي اساس يتم هقوله- هقوله.
اختيار ناس نعم هقوله دلوقتي المجلس القومي للمرأة هقوله لا ليه في نقطة مهمة بس حضرتك مسألة إن بنشوف دلوقتي في النقابات وفي الحاجات دي يعني شفنا في نقابة الصحفي الصحفيين أو في أي نقابة بيبقوا محرصين جدا على إنهم ي- يعني الناس اللي الوكلاء بتوعهم أو اللي يمثلوهم يكونوا من من- يعني فعلا تمثيل وانتخاب حر احنا للاسف الشديد ناس كتير قوي بتتكلم باسم الامه وبتروح تطلع حاجات وتتكلم باسم مصر وهي للاسف من فصيل واحد وبيبقى محسوب جدا على انه بيتكلم باسم الشعب للأسف.
احنا كشعب دلوقتي دورنا ايه ان احنا المفروض الناس اللي تتكلم باسم المرأة دي يكونوا فعلا تمثيل حقيقي للشعب احنا ب- بيضحك علينا في حاجات كتير قوي وبعدين احنا بنقعد نتكلم في ال- الفرعيات وبنسيب الاصول على اي اساس الناس دي تختار وتمثلنا انا انا يعني بشكر هي حضرتك والله انا حاططها في الب... هتسمع مني الكلام دلوقتي ارجو ان حضرتك تتابع معايا وهتسمع مني ادوني بس يا جماعه خمس دقائق اوضح بقيه الفكره بتاعه الوثيقه عشان بعد كده نفتح المكالمات زي ما انتم عايزين من ضمن الامور الخطيره جدا بقى في الوثيقه اللي لازم حضراتكم تعرفوها اعطاء الزوجه كافه الحق في ان تشتكي زوجها بتهمه الاغتصاب والتحرش جوزها على فكره القانون ده موجود في آه، امريكا آه، اللي هو آه، ال- ال- يعني لو الزوجه مش مهيئه و- وزوجها طلبها آه، لفراش الزوجيه فيعتبر اغتصابها او يعتبر تعدى عليها وتطرده بره البيت ويبقى فيه حكم عليه بالبعد عنها بمسافه مثلا 100 ياردة آه، او او 100 متر آه، لمده مثلا شهر عقابا ليه على انه آه، يعني استعمل حقه الشرعي مع زوجته انا بقول لحضراتكم دي كلها امور تمهيد للي احنا داخلين عليه آه، وعلى الجهات المختصه توقيع عقوبه على الزوج مماثله لمن يغتصب او يتحرش باجنبيه التساوي في الميراث بين الرجل والمراه استبدال الشراكه بالقوامه يعني مفيش قوامه للرجل على المراه لا بالشراكه الشراكه في العلاقه الزوجيه فبالتالي الاقسام التام للادوار طبعا في ناس هيبقوا فرحانين واحنا بنقول الكلام ده بس يعني طبعا ديننا ما بيقولش كده ابدا آه، التساوي التام آه، في آه، تشريعات الزواج مثل الغاء كل آه، صور التعدد تعدد الزوجات يعني آه، والعده الولايه المهر انفاق الرجل على الاسره السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيره هم بينكروا الجزئية دي أنا بقول لحضراتكم موجودة يعني هي السفيرة ميرفت التلاوي طلعت أكدت إن مفيش حاجة اسمها التأكيد لا أنا هي موجودة الزواج يعني من غير أديان كانت النص كده تقريبا في الوثيقة من يعني مع- على على غير الدين يعني بالعلاقات اللي هي الاجتماعية لم يذكر فيها الدين انا بقول لحضراتكم ال- ما ما بيقولكش تتجوز مسلمه تتجوز مسيحي لكن هو بيقولك على غير يعني ال- الموضوع مفتوح هي الامور بتيجي التوصيات بتيجي كده التشريعات لازم تخرج مطابقه ليها وبناء عليه بتخرج القروض او ال- ال- ال- المعونات تطلع لجمعيه المجتمع المدني اللي بتطالب بالكلام ده يعني يرضي حضراتكم ده يرضي حضراتكم ان احنا مصر تمضي على وثيقه زي دي الغاء الاستئذان للزوج في السفر او العمل او الخروج او استخدام وسائل الحمل هو كان في حكم بعدم الدستورية في آه، يعني عدم منح الزوج حق انه يمنع زوجته من استخراج ز- آه، آه، جواز السفر آه، الا بحكم مستعجل آه، وده كان حكم موجود قبل كده لكن آه، يعني آه، آه، طبعا آه، آه، برضو من الامور اللي مش مقبول يعني يعني ايه ازاي تقبل واحد لا لا في ديننا ولا في شرعنا آه، دي كلها امور بتصطدم بالقانون طيب احنا بقى خلينا انا انا لو حكيت لكم بقى في نقطه انا مش عايز اقولها يعني آه يعني انا مش انا يعني في نقطتين انا بصراحه حريص ان أنا ما اقولهمش لان من ح- من حجم ال ال الكلام بتاعهم طبعا هيطلع البعض يقول لك لا واحنا ما ما قابلناش النقطه دي تحديدا بس موجوده في الوثيقه واتمضى عليها في الوثيقه اللي كانت بتمثلنا فيها السيده مساعد رئيس الجمهوريه السيده رئيسه المجلس القومي للمراه اللي هي موجوده قبل الثوره وموجوده بعد الثوره وكان تم تعيينها بظروف معينه انا يعني انا انا يعني مش من مش من اخلاق ال ال ال ال الواحد انه يتحدث عن من هم في السجن او آه، اللي كانت السبب في كده حسبي الله ونعم الوكيل فيها آه، لكن بصراحه ال- ال- هذا الامر وهذا ال- ال- المجلس القومي بتشكيلته بطريقته آه، مضر جدا للبلد المجلس القومي ده اعيد تشكيله بعد الثوره من المجلس العسكري لكن حطوا فيه تقريبا نفس الاشخاص واحكي بقى لحضراتكم قصته هو انشئ سنه 2000 بقرار جمهوري رقم 90 آه، البداية بتاعته كانت تحديد الوصف الوظيفي المطلوب آه، للآلية الحكومية للمرأة يعني إيه؟ يعني لما طلع قرار المجلس القومي للمرأة قال إن هو يحدد ال- اللي بيسموها كده الجوب ديسكريبشن بتاع كل سيدة تعمل في الجهاز الحكومي في الدولة دي كانت بداية المجلس القومي للمرأة طبعا هو كانوا بيسموه المجلس القومي الهوانم ومع الهانم آه، يعني ايه آه، هي طبعا آه، خرجت من سلطانها وخرجت من نفوذها لكن اثرها اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيها مثل ما اذت هذا المجتمع ومش هقول اكتر من كده لان مش مش من الرجوله ان يعني اذا نزع سلطانها نتحدث عليها لكن اثرها لا زال يعني ي- ي- يبث سما في نفوس هذا المجتمع طيب آه لو كان ده تحديد الوصف الاولاني ليه كان هو خرج سنه 2000 بعد خ- القانون آه آه آه، بتاع الاحوال الشخصيه بتاع سنه 2000 خرج بعديه يعني كان ده ده 90 ده كان الثاني سنه 4 لسنه 2000 فطبعا هو المجلس تم انشاؤه بعد خروج القانون ما ينفعش كان لازم يتدخل بتشريعات وتعديلات تشريعيه فكان اول كارثه عملها هذا المجلس القومي هو تعديل سن الحضانه للقاصر الى 15 سنه للولد والبنت واستمرار السن الى آه، الزواج آه، مع تخييرهم آه، بالبقاء مع الام طبعا يعني للاسف للاسف آه، دي كانت البدايه الاولى للعبث بالتشريعات والخروج بيها من رحم الشريعه الى رحم المجلس القومي للمراه من رحم الدين والعقيده و- والاراء الفقهيه السديده اللي بنيت حمايه للأسرة وحماية للمجتمع حتى مع فرض التفريق وال- والت- والتطليق بين الزوجين لكن ارتأى المشرع أنه في سن معين سبع وتسع سنين ينبغي أن ينقل الصبي أو الصغيرة إلى ال ال ال الوالد ليكون هو الحاضن لأن المرحلة دي عايزة الأب ب- بسطوته وبشخصيته وبقوته يستطيع أن يسيطر عليهم في مرحلة المراهقة لكن المجلس القومي كان له رأي آخر مغاير ومخالف آه، لما ورد في الشريعة واستطاع أن ينفذ هذا الأمر بتعديل تشريعي آه، اختصاصات المجلس القومي للمرأة اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة يعني أي حاجة فيها تشريعات المرأة فيها سياسات للمرأة لازم يتدخل المجلس القومي آه، للمرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي تمام وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشاكل التي تواجهها متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة يعني يتابع كمان على الأرض مش بيضع السياسة ويحطها لمؤسسات الدولة أو الحكومة لا ويتابعها على الأرض من خلال الجمعيات اللي هقول لحضراتكم عليها طيب احنا معانا فاصل وهنكمل بعد الفاصل إن شاء الله هذا الموضوع أرجوكم أن تبقوا معنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 كغام دي كغام ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي Git Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار Git Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% Git Free لك ولأسرتك Git Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع Git Free اخترنا لك تاجك Git Free راحة بلا حدود قل إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك Git Free Git Free
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة المغرب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم وعدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين آه، يعني أنا أنا في عجالة كده أنهي لكم موضوع المجلس القومي للمرأة المجلس دي الاختصار بتاعته اللي قلناها قبل الفاصل آه، ال- ال- الأغراض بتاعته التمكين السياسي التمكين الاقتصادي التمكين الاجتماعي يعني إن هو بيدي دور للمرأة إنها تنزل في العمل السياسي وتنزل الشكل الم- ال- ال- الألفاظ كويس جدا وفي حاجات فعلا اتعملت مش كلها طبعا خلينا نتكلم ان احنا آه، يعني برضو ما ما نلقيش لكن احنا بنلقي الضوء على المنطقه اللي تهمنا لان التشريعات اللي بتنتج عن هذا المجلس بتضر باللبنه الرئيسيه للمجتمع وهي الاسره بزعم انها بتحافظ على حقوق المراه طبعا ميرفت التلاوي رئيسه ال- ال- المجلس سفيره آه، معاها السيده نهاد ابو القمصان ممثله المراه في المجتمع ال- في المجت- منظمات المجتمع المدني آه، طبعا آه، زوجها الاستاذ حافظ ابو سعده المحامي ال- الحقوقي المشهور برضه منظمه آه، يعني انا انا ده اللي اقدر اقوله وارجو ان الرساله تكون وصلت ان هذا الامر يمثل خطوره على التشريعات اللي هتنتج في المرحله القادمه وهنشوف في الفتره القادمه الارتضاء والرضوخ لمثل هذه الامور بصوره يعني تهدد تماما الاسره المصريه وتهدد ال- آه، الحياه المجتمعيه المصريه اذا خرجت تشريعات آه، بهذا الشكل آه، يعني احنا بنوجه طلبنا للسيد الرئيس انه يكون آه، والساده اعضاء مجلس الشورى اللي هم لديهم سلطه التشريع حاليا ان هم يعني يراعوا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر ويتخذوا من الخطوات ما يئد هذا او هذه المؤامره آه، فورا آه، هننتقل على طول لموضوع تاني مهم جدا هو حمله الماجستير والدكتوراه آه، انا هسيب لحضراتكم التقرير وهو آه، يوضح لحضراتكم هذه الازمه وهذه المشكله اللي كفاءات علميه آه، للاسف اتظلمت وضاع حقها بسبب آه، ان مفيش حد بيدور على الحق سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم انا احمد كمال ماجستير في القانون العام احنا جايين النهارده بنعرض قضيه اظن الراي العام كله بقى عنده خلفيه بموضوع حمله الماجستير والدكتوراه غير المعينين او العاطلين عن العمل احنا عددنا حوالي 9000 دول غير معينين وكانوا كان صدر لنا قرار من من دكتور هشام عنديل بتعيين 9000 من توفير 9000 درجه وظيفيه لحمله الماجستير والدكتوراه غير المعينين والقرار مشكلتنا مع الدكتور هشام ان القرار ده كان مخالف لقرار وزاره الماليه لان قرار وزاره الماليه كان بينص على ان يكون الاعلام مركزي من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ترشيدا للنفقات ومنع للوساطه والمحسوبيه اللي احنا علينا منها في النظام البائد ولكن للاسف الدكتور هشام انديل ب- اصدر القرار بان يكون الاعلام من خلال الجهات يعني مسابقه عاديه والمسابقه في مصر هو هو مختصر لح- لحاجه يعني مسابقه بتساوي واسطه زائد رشوه زائد محسوبيه زائد ابناء عاملين زائد معارف فاحنا الدكتوره جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره كانت اصدرت توصيه بتقول يا دكتور هشام بان الاعلان المركزي فيه اهدار للمال العام ومن الافضل ان يكون الاعلان الاعلان من خلال الجهات من- فيه اهدار للمال العام وان يكون والافضل لي ان يكون الاعلان مركزي ترشيدا للنفقات ومنعا للوساطه المحسوبيه ولكن الدكتور هشام انديل اصر على موقفه بان يكون الاعلان من خلال الجهات فالدكتورة جانا عبد الرحمن أص- أرسلت لي تاني آه، مذكرة تاني ب- بنفس المضمون بت- بتقول احنا بنجدد اقتراحنا لحضرتك بأن يكون الإعلام من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترشيدا للنفقات ومنع الوساطة المحسوبية وأن ذلك لن يكلف خزينة الدولة شيء والكلام ده فهو برضه الدكتور الشام اصر على موقفه فاحنا عملنا جلسه في مجلس الشورى كان حاضرها الدكتور محمد خشبه الق- رئيس آه، لجنه الت- آه، رئيس الأرق- رئيس لجنه التعليم بمجلس الشورى والت- وكان حاضرها الدكتوره جان عبد الرحمن وكان حاضرها ممثل عن وزاره الماليه المهم الجلسه دي خرجت بتوصيه بمضمونها بان يكون الاعلام المركزي ترشيدا للنفقات ومنع الوساطه المحسوبيه ولكن للاسف التوصيه دي قال لها اكتر من 40 يوم مركونه في الدرج عند الدكتور محمد خشبه لان هو اتصل بينا وكان عايزنا كرهنا التوصيه دي باعتذار للدكتور هشام منديل لان احنا اخر ما تعبنا عملنا حوالي 30 وقفه عند مجلس الوزراء ولما مفيش استجابه او صدى لكلامنا اضطرينا للاسف ان احنا نتصل بالقرب من منزل الدكتور هشام منديل علشان يسمع صوتنا زي ما سمع صوت كل الفئات التانية في المجتمع زي آه، الناس اللي هم بتوع استصلاح الاراضي اللي قطع الطريق يومين متصلين ولكن والدكتور هشام منديل اول مره اعتصمنا هناك كان اعتصام سلمي طبعا زي العاده ان احنا ناس حملت ماجستير والدكتوراه ده عارفين مستوانا الاخلاقي والعلمي لنا حدود في التعامل مع الناس آه، الدكتور هشام منديل اول مره اعتصمنا هناك يا دوبك كان اول مره يسمع صوتنا ويعرف ان في حاجه اسمها حمله ماجستير والدكتوراه فطلع لنا القرار ولكن للاسف آه، الدكتور هشام منديل آه، وصلت له معلومات من بعض القيادات الامنيه ان احنا آه، حاولنا منع ال- ال- منع زوجته من الخروج من المنزل هي و- والكلام ده طبعا كله كلام مغلوط لا واحنا معانا صور واحنا متصورين مع القيادات الامنيه دي وهم يعني قاعدين معانا وهم كانوا دايما بيشكروا في اخلاقنا وبيقولوا ان انتوا ناس محترمين وناس مهذبين وان احنا متعاطفين معاكم ولا- وللاسف ان كان بعضهم بينصحنا بان احنا ما نمشيش من هناك الا لما نصدر قرار ولكن كان معانا احد القيادات الامنيه قال راح ل- لاحد الزملاء وقال له يا ريت تمشي ابنك النهارده عشان احنا هنفضل الاعتصام بالقوه فهم حطوا مبرر للدكتور هشام منديل ان احنا عملنا كده علشان يفضل الاعتصام بالقوه ولكن احنا بنقول لدكتور هشام يا ريت ما تكونش ثقتك في المسؤول في القيادات دول بالصوره اللي انت شايفها يا ريت تسمع للطرفين وتعرف ان احنا الناس دي احنا اتظلمنا والناس دي وصلت صوره لحضرتك صوره مغلوطه عنا والصوره الصحيحه انا ممكن لو انت حضرتك عايز تشوف الفيديوهات اللي هم مسجلينها معانا وهم بيتصوروا معانا وهم قاعدين ياكلوا ويشربوا معانا وصور واحنا واحنا اخر يوم اديناهم بوكيه ورد آه، في الاعتصام عشان تقديرا لمجهودهم معانا يا ريت تسمع زي ما هم سمعتهم تسمعنا احنا كمان يا دكتور هشام وتعرف ان المصير مصير 9000 من من حمله الماجستير والدكتوراه صفوه آه، علماء البلد متوقف على امضى من حضرتك والامضى دي ممكن تغير المستقبل ومصير ناس كتير ودكتور هشام احنا اولادك بيقولوا لك ان الكراسي زائله وان انت هتعمله ده ان شاء الله هيقعد لك يعني اكيد هيقعد بالخير لحضرتك لان احنا حضرتك دلوقتي ال 9000 أس- ال 9000 دول سواء انت حضرتك ان شاء الله يعني خدت قرار بتعييننا او ما خدتش قرار بتعييننا احنا مكملين في الهدف اللي احنا فيه لان احنا ده حلم عايشين عليه واحنا مقتنعين تماما ان ده حلم وده حق اقل حقوقنا احنا بعد ما كنا بنطالب بجامعات نزلنا بسقف المطالب للمطالبه بوظائف اداريه فانت حضرتك المفترض تسمع تسمع الكلام ده كويس وتعرف ان احنا يعني الكلام اللي وصل لك من القيادات ده كلام غير صحيح واحنا دكتور هشام قعدنا مع كل مسؤولين مصر منهم الدك... يعني كل القيادات حتى قيادات حزب الحريه والعداله ادي تصريحاتهم اهي كلهم دلوقتي بيقول كلهم على حضرتك وبيقولوا ان حضرتك اللي متعنت معانا في قرارنا فانت يا ريت يا دكتور هشام تعرف ده كلام الدكتور آه، آه، جمال حشمت وده كلام الدكتور محمد البلتاجي الناس دي وقفت معانا وهم ابلغونا ان الناس دي ان التعنت جاي من حضرتك يا دكتور هشام وانت حضرتك نزلت بعض الاعلانات وبعض المسابقات وكنت وعدتنا ان انت هتتصدى للسطوه المحسوبيه وانا بقول لحضرتك يا دكتور هشام ادي اعلان من ضمن الاعلانات اللي حضرتك آه، اصدرت بيها قرار ده اعلان هيئه المواد النوويه التقديم خلص يوم 5 3 كانوا طالبين نسخ من رسائل الماجستير والدكتوراه التقديم خلص يوم 5 3 النتيجه ظهرت يوم 7 3 برغم ان العدد اللي قدم لا يقل عن 500 شخص آه، اقل واحد فيهم رسالته 150 صفحه فانا عايز اقول لك بالكلام المنطقي يا دكتور هشام هل ال 500 رساله دول تم فحصهم في يوم وان دل فانما يدل على ان دي ناس معينه مسبقا وناس آم، شغاله بعقود وهتتثبت كل الحكايه ان ده اصلا حاجه وهم معمول اسمه تعيين حمله الماجستير والدكتوراه ولكنه ده كله وهم وسراب واخر حاجه عايز اقولها ان تم التعدي على 14 واحد من زمايلنا وتم توجيه التهم ليهم آه، تهم باطله وخرجوا بكفاله 3000 جنيه واحنا بنطالب الراي العام ان السند ال 14 دول ويتم حفظ قضايا زملائنا ويتم تق- الاعلان المركزي من خلال التنظيم الاداري.
بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور احمد عوض يوسف عوضين حصل على درجه الدكتوراه في القانون التجاري من كليه الحقوق جامعه الزقازيق بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف احنا بدانا تكوين الائتلاف ده من 18 2 2011 بعد الثوره وبعد ما احنا ربنا كرمنا بس- بمصر الجديده بثوره مصر الجديده او ب- بدانا ان احنا نبني هذه ال- حبينا نبني ونساعد في بناء هذا البلد و- و- وشاركنا وشاركنا في في الثوره وبعدين آه، كونا ائتلاف حمله الماجستير والدكتوراه آه، بتاريخ بتاريخ 18 3 2011 وبدأنا نتواصل مع المسؤولين أول حكومة الدكتور عصام شرف حتى حكومة الدكتور هشام أندي وقد صدر لنا قرار من الدكتور هش- عصام شرف بتعيين حامة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين ولكن للأسف فوجئنا أن الدكتور الجنزوري قام بتعيين ح- ال- أوائل الخريجين وما- وقام ب- بمنع تعيين حامة الماجستير والدكتوراه بعد كده تواصلنا تاني مع انتخابات الرئاسة والتقيت التقيت أنا بالدكتور محمد مرسي وصدر منه توقيع توقيع هذا ليا ان هو متضامن مع طلباتنا ومضى عليه هو الدكتور جمال حشمت وقالوا ان دي حقوقكم مشروعه احنا الاول كنا بنطالب بالجامعات ولكن لما لقينا اساتذه الجامعات عشانوا علينا حمله وقالوا ان ال- الجامعات ديت آه، بيت مقدس ما يدخلش فيه غير الم- غير المعيدين فاحنا لجأنا الى وظائف اداريه طريق محامه تتناسب مع محامه الماجستير والدكتوراه وبعدين ايه تقدمنا بمشروع قانون الدكتور شعبان عبد العليم في مجلس الشعب والدكتور شعبان رئيس لجنه التعليم في مجلس الشعب المنحل قام ب- باعداد مشروع قانون تعيين حامه الماجستير والدكتوراه وكان كان سوف يناقش في الجلسه العامه يوم 19 6 ولكن للاسف تم حل مجلس الشعب يوم 14 6 ولم ايه يص- يصدر ولم يصدر القانون او ايه يفعل وبعد ذلك لجأنا إلى إيه الاتجاه بعد انتخابات الرئاسة قمنا بالتواصل مع حزب الحرية والعدالة ومع الدكتور محمد مرسي وكنا وقمنا بمقابلة الدكتور محمد مرسي في التجمع الخامس بتاريخ آه، 25 8 وتفضل وأخذ منا الملف ووعدنا بأن هو هيحل المشكلة في خلال شهر وبعدين عملنا معاملتين في رئاسة الجمهورية مع الدكتور منصور العدلي وايه وقال ان احنا الرئيس وافق على على طلباتكم وحولها للدكتور هشام انديل في مجلس الوزراء وبدأنا احنا ما لقيناش حاجة بعد التحويل ده ن- نج- رحنا نذهب مجلس الوزراء قالوا ان ما فيش حاجة وصلت ولا حاجة جت من رئاسة الجمهورية فبدأنا نعمل اعتصامات وبتاع آه، هناك امام مجلس الوزراء وبعدين ايه هم ارسل آه، الخطابات بقى بالتوصف في الخطابات والقرارات صدر لنا قرار بتاريخ 5 12 بتعيين حامة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الاداري وفوجئنا ان ان كل جهه تعلن لجانا برضو اتجهنا تاني للدكتور محمد مرسي وقابلنا الدكتور احمد عبد العاطي وقدمنا له كام الملف ان يكون الاعلان مركزيا عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والاداره واخذ منا الملف وقال ان شاء الله الموضوع ده هيتحل فورا مع ايه مع الاستاذه جهان والدكتور هشام انديل وحتى الان لم ينفذ اي شيء من وعده حتى وعد الدكتور محمد مرسي لينا لم ينفذه حتى الان ورجعنا للدكتور ياسر علي المتحدث الاعلامي برئاسه الجمهوريه وقابلته خمس مرات امام قصر الاتحاديه واعطيته الملف الملف والقوانين الخاصه بحامه الماجستير والدكتوراه وكل ما يخص حامه الماجستير والدكتوراه واخدهم مني وحتى احنا قلنا له يا دكتور ياسر احنا بنلقبك بالصادق الامين وانت هتوصل المعلومه دي لرئيس الجمهوريه قال له حاضر من عيني دي وعيني دي وهوصلها له ان شاء الله وفي الاخر لم ينفذ اي حل من اللي وعدنا بيه لجانا الى دكتور الى حزب الحريه والعداله ورحنا قابلنا الدكتور محمد البلتاجي والراجل طلع وقال احنا متضامنين معاكم حقوقكم مشروعه وطلباتكم مشروعه ومطلبكم مشروع ووعدنا ان هو هيوصل صوتنا للدكتور محمد مرسي او هيخلص الموضوع مع الدكتور هشام انديه وبعد ذلك آه، لجأنا للدكتور برضه قابلنا الدكتور سعد الكتاتني ولا انا عندي النهارده ميعاد مع الدكتور محمد مرسي بخصوص موضوعكم وان شاء الله هنحل الموضوع النهارده و- وان شاء الله هنبشركم بخبر جميل وفي الاخر ما فيش حاجه تمت بعتوا لنا الدكتور محمد مرسي بعت لنا مندوب من رئاسه الجمهوريه آه، اسمه الاستاذ احمد عبد العزيز جاي من عن عن المستشار م- محيي حامد وقال وقال ان الموضوع بتاعكم ان شاء الله هيخلص الليله دي بالليل والرئيس هيمضي عليه وهيحولوا للاستاذه جهان ان هي تعلن الاعلان المركزيه وحتى الان لم يتم اي حاجه ان احنا بنلاحظ ان دلوقتي ان في تهميش لحمله الماجستير والدكتوراه ليه الفئه الفئه ديت مضطهده في البلد انا بقول له الدكتور محمد مرسي يا دكتور محمد فين وعدك هل انت مخلف الوعد وناقض العهد وبقول له الدكتور ياسر علي هل انت آه، مخلف ال- آه، مخلف الوعد وناقض العهد وبقول له الدكتور احمد عبد العاطي هل انت مخلف الوعد وناقض العهد ولا ايه وبقول لل- للمستشار محيي حامد اللي هو طلب وخد منا الاوراق منا من آه، واحنا في الحريه العداليه يا دكتور آه، محيي فين يا دكتور محيي وعدك ان انت قلت لي ان الرئيس هيمضي النهارده ويخلص الموضوع فورا انا بط- بطالبكم ان يصدر قرار جمهوري بتعيين كل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري في وظائف تتناسب مع الدرجات العلمية وحسب تخصصهم مثل ما صدر في تونس وفي السعودية إن صدر أمر مرسوم ملكي بتعيين كل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه شكرا السلام عليكم اليوم يمكن آه، طبعا آه، آه، ال- ال- ال- ال- التقرير وضح لحضراتكم قد ايه مشاكل موجوده قد ايه بيتم التعامل مع المشاكل بمنطق آه، حزبي وسياسي آه، بيتم ال- ال- بنفس الطريقه السابقه ياخدوا الملفات نتكلم كلمتين لكن مفيش حلول احنا يا جماعه دول خيره شباب مصر يعني اتعلموا تعليم كويس معاهم ماجستير ومعاهم دكتوراه بيت بيت بيتعين حاليا في الجهاز الحكومي قريب النائب فلان قريب ال- آه، مساعد رئيس الشركه الفلان قريب آه، وكيل اول الوزاره لكن الكفاءات الحقيقيه اللي بترتفع مستوى البلد للاسف ملهاش دور انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا عندنا مشاكل يعني ال- النموذجين اللي شفناهم نموذجين مشرفين لرجال قانون محترمين واحد معاه ماجستير واحد معاه دكتوراه آه، مش دول لو كانوا اشتغلوا مثلا في قطاع زي قطاع البترول وعملوا عقود كانوا احسن بكتير قوي من العقود اللي بتطلع في ال concession agreement آه، و- و- و- وال- وال- وعقود ال- الامتيازات اللي بتتحط في القطاع فيها اخطاء كارثيه مش دول لو كانوا راحوا في وزاره الكهرباء ولا في وزاره التعليم ولا في وزاره الصحه كانوا قدروا يكونوا كفاءات موجوده ولكن للاسف يعين آه، ويوظف غير الكفء اصحاب ال- ال- القرابات والولاءات ده المنهج اللي للاسف هيضيع البلد معانا اتصال السلام عليكم يعني آه فانا زي بقول لحضراتكم ان في مشكله كبيره جدا بتقابل آه ال ال ال ال الدوله عندنا ان ده نموذج 9000 واحد خدوا ماجستير خدوا دكتوراه السن كبر بيهم العمر كبر بيهم وكفاءات آه بتظل في مكانها آه قابعه عاجزه عن ان تؤدي دورها للمجتمع فضلا عن انها بابسط حاجه حق من حقوقه انه يشتغل راجل تعب واشتغل وحصل على ماجستير وحصل على دكتوراه وللأسف بيرى الأقل منه درجة والأقل منه كفاءة والأقل منه آه، آه، مستوى علمي لا يؤهله لتقلد المناصب بيتقلد المناصب لأنه يعرف فلان ولأنه في الحزب الفلاني ولأنه في المكان الفلاني آه، للأسف هذه الأمور آه، يعني آه، آه، تحتاج إلى نظرة آه، حقيقية من آه، متخذ القرار في الدولة آه، دي مع المجلس القومي للمرأة آه، أمانة أنا يعني وضعت في أعناقي فأنا آه، آه، يعني آه، بوضعها في أعناق آه، متقلد أو آه، آه، متخذ القرار آه، بالنسبة لأصحاب المؤهلات العليا والم- آه، والماجستير اللي هم تم إلقاء القبض عليهم يمكن آه، في المحضر 427 سنة 2013 هم بيقولوا طلبوا يعني مني وادوني شرف وانا اقل من هذا الشرف واقل من هذه المكانه اللي طلبوها ان انا اكون مدافع عنهم وموجود آه، آه، للزود عنهم وانضم لفريق الدفاع اللي اكيد فيه محامين اكبر مني قيمه ومكانه فانا طبعا آه، يشرفني جدا ان اكون واحد من هؤلاء ال- ال- المحامين اللي بيتولوا الدفاع عنهم لان هم اذا كانوا حتى اخطاوا ان هم وقفوا قدام بيت معالي وفخامه رئيس وزراء مصر فهم بيطالبوا بحق مشروع يا دكتور هشام يعني آه يعني ال- ال- الوجه السمح اللي حضرتك بتظهر بيه نتمنى ان يكون آه متصل بتصرف آه بيتسم بهذه السماحه آه مش سماحه وجه فقط لازم يكون السماحه متصله بين الوجه وبين التصرف آه، اما فيما يتعلق بقى بالمجلس القومي للمراه انا ارجو ان احنا نكون وضحنا الصوره كامله وضحنا الرساله كامله وضحنا الامانه كامله وقلنا ان المجلس ده هينتج عنه تشريعات والتشريعات دي هتؤدي الى ضرر يحيق بهذا المجتمع آه، دي ال- ده اللي انا اقدر اعمله مفيش ما- ما- مفيش في امكاني اعمل اكتر من كده هيسال عن الوفد اللي سافر ومضى هذه الاتفاقيه وهذه المعاهده وهذا هذه الوثيقة هيسأل عنه متخذ القرار اللي سفرهم آه، هيسأل عنهم اللي خد القرار بسفرهم وهيسأل عنهم بعد كده اللي هيفعل هذه التوصيات إلى تشريعات آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قدمت وأخرجت ما ألقي على أعناقي أمانة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة آه، أستأذن حضراتكم إن شاء الله إلى لقاء قادم إن شاء الله يوم الخميس قبل هذا الميعاد بساعة السلام عليكم ورحمة الله